هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله جاي ومسيطر علي كلمة الناس بتموت هتقابل ربنا بإيه الناس بتموت هتقابل ربنا ازاي الناس بتموت هتقابل ربنا بايه عندك ايه تقول لي يا رب انا عشت حياتي عشان كذا لو ربنا سألك عبدي هل بلغك رسولي قولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهل عبدتني لما ربنا يقول لك عبدي ألم يبلغك قولي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فهل اشتهى لي لم تشرك في حياتك معي احدا فكانت حياتك لي وحدي هتقول له ايه الحقيقه ان انا خايف عليكم زاد في هذه الايام بشكل مرعب سوء الخاتمه تعالوا احضروا معايا غسل ميت مره وشوف الراجل على خشبه الغسل شكل وشه ايه اللهم استرنا ولا تفضحنا اكرمنا ولا تهنا ارزقنا حسن الخاتمه نعوذ بك من خزي يوم القيامه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح عايزك تخرج من درس الليلة دي الناس بتموت هتقابل ربنا بإيه قلت لكم أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن مسألة انتكاسة القلوب وضياعها مسألة سقوط القلب وفساده ما بتجيش مرة واحدة على مراحل طويلة صغو القلب وقلنا صغو يعني ميله وانحرافه انحراف القلب دي أول مرحلة وقلنا ان سببها السماع سماع الباطل لسه واحد منكم النهارده وهو جاي الدرس وقفني بيقول لي ده في قناه كذا قناه نصرانيه طلع جديد وبيشتموا النبي بيقولوا كلام فظيع جدا طب انت ايه اللي يوديك تشوف قناه نصرانيه وايه اللي يوديك انت تسمع شتيمه النبي بودنك هو مش المفتاح في ايدك والريموت في ايدك ايه اللي يوديك انت تبحث عن شتيمة النبي وتسمعها وتقول لي طب اعمل ايه تعمل ايه ايه اللي وداك هناك السماع ده يا جماعة بيفسد القلب وانا متأكد انك انت ما دخلتش على الموقع ده او شفت القناة دي الا بعد مراحل انتكاسات طويله ده اللي وداك هناك عقوبة من الله يعني مش أول مرة في حياتك تشوف تلفزيون دخلت على دي ده أنت تايه أصلا اللهم تب علينا اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم الشاهد صغو القلوب وخلي بالك ان كل واحدة مترتبة على التانية لما القلب ينحرف يصبح القلب آثما القلب الآثم إذا تاب الإنسان من الانحراف لا يأثم قلبه أما إذا لم يتب ورضي الانحراف ولتصغى هو ده صغو القلوب إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كمل وليرضوه كمل وليقترفوا هي كده هي كده اما اشوفك ماشي كده في حته وحشه اقول لك انت رايح في داهيه السكه دي تودي في داهيه صح ولا لا قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في ناس هنا بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في درسنا ده لازم كل الناس تصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا يورد الله الابرار موارد الفجار ايما طريق سلكتم وردتم على اهله أقول تاني طب ادفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى من الشوك العنب لو في شجرة شوك تلاقي فيها عنب أبدا عمرها ما تطلع عنب إيه اللي موديك بقى للشوك تقول لي أنا بدور على العنب وهو العنب بيدوروا عليه هنا برضو بتضحك على مين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار يعني يبقوا ف- أبرار ويب- وربنا ويوقع في طريقهم فجار أمال الفجار بيقعوا في طريق مين قال الله قل كل يعمل على شاكلته الطيور على أشكالها تقع كل واحد بيقع على اللي شكله لما بيقول لي ان هو في واحدة اتلمت عليه لو كنت ملتحي وبين عليك سمت الإسلام وبتصلي عمر ما واحدة تطمع فيك إنما تطمع فيك اللي أنت طمعتها صح ولا لا اللي هي شافت إن أنت تنفع عشان كده قالوا كده لا يمكن أن تخدع امرأة رجلا إلا بمساعدة منه والعكس صحيح لا يمكن أن يخدع رجل امرأة إلا بمساعدة منها إذا كانت هي اللي عايزة كده دي الحقيقة فلذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يورد الله الأبرار موارد الفجار أيما طريق سلكتم وردتم على أهله اللي يمشي في سكة الفجار يلاقي فجار واللي يمشي في سكة الأبرار يلاقي أبرار هي دي صغو القلب القلب الآثم القلب الزائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وربنا شايف إن أنت عايز تزوج فلما تكون أنت عايز تزوج بيفتح لك طريق إنك تزوج يلا عايز تزوج بالراحة ألف سلام لكن اللي عايز يثبت ومتشبث ربنا بيثبته القلب صاغ القلوب القلب الآثم القلب الزائغ القلب المشتت غرق القلوب القلب المغمور بل قلوبهم في غمرة يعني غرقان بعد كده هتغرق القلب المغمور القلب الغافل لهو القلوب تشابه القلوب وهن القلوب قسوة القلوب الران على القلوب تقليب القلوب إشراب القلب صرف القلب إباء القلب الحيلولة بين العبد وقلبه القلب المنكر القلب الغليظ الغل في القلب الغيظ في القلب كبر القلوب قلوب في أكنة عمى القلوب حمية الجاهلية في القلوب تقطيع القلوب القفل على القلب الطبع على القلب ادي 33 مرحلة من مراحل ضياع القلب وكلها بأدلتها من القرآن ولعلكم قريبا تجدون الشرح على اسطوانات أمام المسجد شغالين احنا في السلسلة دي في الدروس العامة بكرة إن شاء الله في مسجد ال- الريان في المعادي آه، في السلسلة دي درس الرابع أو الخامس بعنوان زواغان القلوب القلب الزائغ عارف زي الراجل اللي عينه زايغة أو يبقى قلبه زائغ اللهم طهر قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا ونعود إلى موضوعنا يا ابو قلب زايغ توب اللهم طهر قلوبنا الطهاره او التوبه من زوغان القلوب ان تمسك بكتف النبي محمد وراه ما تزوغش لو زوغت بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هتضيع هتوه مش هتلاقي قلبك بعد كده ابدا لان هو الطريق ده كده آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود انتوا هنا في نعمة قولوا الحمد لله نرجو من الله ان تبقى الملائكة تحفنا والسكينة تغشانا والله يذكرنا دي نعمة قولوا الحمد لله الحمد لله النعمة دي لو ما شكرتهاش والشكر العمل اعملوا آل داود شكرا لو ما شكرتهاش يبقى انت اللي ضيعت نفسك عايز آه، اذكر لكم بسرعة بعض آه، اخلاق سيدنا النبي عشان آه، علشان تبقى انت متشبث به فلا يزيغ قلبك وجماعها في حديث واحد كان خلقه القران لذلك انا عايز اسالك يا اخي اين القران في حياتك عايزين نعمل مشروع ونبدا ان كل واحد مننا يبدا فعلا يحفظ القران قول لي انا حافظ احفظ من جديد لانك انت ناسي عايزين نبدا فعلا ونحفظ باستمتاع بلذه في الاول هيبقى تعب وشده وصعب و لكن جاهد نفسك لتبدا هذا وخليني اكتفي بديك عشان انا عايز ادخل في الرحله الى الدار الاخره اخلص من اهوال القيامه اللي وجع قلبي بالطريقه دي اسال الله جل جلاله ان يجعلنا من الامنين يوم نلقاه اللهم لا تخزنا يوم القيامه يوم لا تخزي النبي والذين امنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه يحشر العباد يوم القيامه حفاة عراة غرلا غرلا يعني غير مختونين انت فاكر لما ختنوك وانت صغير الختان يوم ما طهروك ها القطعة اللي اتقطعت دي انت مش فاكر كانت فين واترمت فين وراحت فين بقت تراب الله يأتي بها وتعود إليك مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا وعندما سمعت السيدة عائشة ذلك يحف يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك الأمر أعظم من ذلك يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض كلها روايات عشان كده بقول للي عينيهم زايغه للي قاعد يبص على النسوان يمين وشمال للي بيتفرج على التلفزيون او على النت اصبر لحد يوم القيامه وكل دول هيبقوا عريانين وابقى اتفرج ابقى اتفرج زي ما انت عايز محدش هيحوسك ولا في ملائكه هتكتب وانت عارف انك مش هتقدر يوميها تتفرج فاللي يمنعك يوميها يمنعك النهارده الهول عيش هذا الهول اليوم حس ان النهارده شايل ذنوبك على ظهرك قال الله وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب اخر مره سمعت الايه دي امتى في حياتك ها سمعتها امتى امتى لا غير دي غير اللي انا قلتها امتى كانت اخر مره في صلاه العشاء شفت ان انت كنت تايه وسرحان ونايم في الصلاه في صلاه العشاء الايه دي جت معانا في صلاه العشاء وإن تدعو مثقلة إلى حملها إيه لا يحمل منه شيء قلت لك أظن في الدرس اللي فات ولا اللي قبليه تبقى شايل ذنوبك على كتافك وأبوك يعدي من قدامك يابا شيل معايا اسند طب ارفع عليا يوم ايه يفر هيعمل ايه ايوه يا عم احمد يفر هيجري يفر اول ما يشوفك يجري وامك هتجري منك وابنك وبنتك واخوك واختك ما حدش هيساعدك يحشر هؤلاء الناس كما ذكرنا في اللقاء الماضي تخرج من القبر تزيح مجاديل القبر كده تطلع تلاقي على باب على باب القبر سائق وشهيد وانت عريان كما ولدتك امك كل الناس يحشرون على هيئة أبيهم آدم ذر- ستون ذراعا في السماء في ستة أذرع طول يجعل للذنوب والمعاصي أجرام يعني جرم يعني زي ما قلنا ان تيجي آه، مثلا نظرة الى امرأة متبرجة كتلة من الحديد الصلب كده قدها وزنها كام لا ادري عند ربنا بقى وزن نظرة هتختلف من واحد لواحد تختلف من المتزوج للي ايه للي مش متزوج واللي متعلم من غير اللي مش مش متعلم والمتدين غير اللي مش متدين واللي يعرف غير اللي ما يعرفش واللي بيصلي غير اللي ما بيصليش واللي بيحافظ القرآن غير اللي مش حافظه كل واحد بقى الذنب ده يبقى ايه له وزن عند الله مختلف عن التاني تيجي وزن النظرة دي او الكذبة او الجنيه اللي انت سرقته له جرم ومتعبي ذنوبك وشيل وهم يحملون أوزارهم ها؟ على ظهورهم هتشيلها على كتافك شيل وامشي وتفضل ماشي بذنوبك شايلها على ظهرك أو حسناتك شايلك شوف انت اتدفنت في- فين والحشر من محل قبرك إلى أرض الساهرة التي يحشر فيها الناس في ناس هيجوا راكبين ناس طايرين ناس متشالين ناس كالبرق وناس على أجاويد الخيل وناس ماشيين يقوم مرة ويقع مرة وناس ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما هيجي ماشي المسافة كلها على وشه قال إن الذي أمساهم على أقدامهم قادر قل لا إله إلا الله قادر على أن يمسيهم على وجوههم أي يمسيه على وشه وقلنا إن اللي قلب الآية في الدنيا هيجي مقلوب يوم القيامة اللي كان أعمى القلب في الدنيا هيجي أعمى العين يوم القيامة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وزي ما قلنا تشوف دايما المؤمن لا يناقش ولا يجادل ربه يوم القيامة المنافق والفاجر والكافر والمجرم هيناقش ربنا ليه ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا والرد جاهز أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللي كان أعمى النهاردة الأذان بيأذن والناس بتصلي وماشي جنب الجامع وهو ودى الجامع ظهره ومشي ما صلاش النهارده الأعمى اللي شاف قدامه خير يد- يدعوه إلى عمل ولا يفعل بل يتعامى هيجي يوم القيامة أعمى أعمى أعمى أعمى العين ما بيشوفش وشوف بقى لما واحد يمشي عشرات مئات آلاف عشرات الآلاف من الكيلومترات على وشه حتى أنه يتقي بوجهه الشوك والحجر بوشه ماشي على وجهه الكل هيمشي لحد ما يوصل لأرض المحشر الساهرة أرض بيضاء نقية لا معلم فيها لأحد ولا شمس ولا قمر أشرقت الأرض بنور ربها أرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا الكل ظاهر يحشرون يوم القيامة في صف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كل جملة واحدة كله وقف قدام ربنا معروض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم الفضيحة الكبرى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في هذا اليوم طبعا انت خرجت من القبر شلت ذنوبك ومشيت اللهم تب علينا يا رب اللهم خفف عنا يوم القيامة اللهم تحمل عنا يا رب وعايز أنبه لنقطة مهمة في مسألة عذاب القبر ونعيمه إن عذاب القبر دفعة تحت الحساب بمعنى إيه؟ إن إنسان عليه عذاب مثلا مليون سنة في جهنم يتعذب في القبر مئة سنة ألف سنة عشرة آلاف سنة دول جزء من من اللي عليه طب واحد عليه ألف خلصهم في القبر يطلع على الجنة بقى خلاص خلص خلص اللي عليه وهكذا هذا العذاب في القبر ولا يظلم ربك أحدا كل ده من مكفرات الذنوب سكرات الموت وضمة القبر وسؤال الملكين زي ما قلنا كل ده يحط الله به من خطاياه فمن الناس من يخرج من القبر نظيفا وأهوال القيامة أيضا تحط من الخطايا وبعض الناس بقيت عليه بقية يقضيها بعض الناس ينتهي قبل انتهاء وجوده في القبر فيبدل قبره بعد أن كان حفرة من حفر النار يحول إلى روضة من رياض الجنة وربك قدير اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم والدينا وعلماءنا ودعاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة آمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصل إلى أرض المحشر الكل وصل يبدأ كل واحد بقى يفتح السؤال ويتفرج على على ذنوبه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كل معصية عملتها متسجلة على ثلاث حوامل إلكترونية مكتوبة وبالصوت والصورة مكتوبة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ونكتب ما قدموا وآثارهم مكتوب وهنا قال الله سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وقال الله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يبقى كل معاصيك متسجلة مكتوبة مسموعة مرئية طب انا مش عايز اشوف مش عايز اشوف اقفل اقفل مش هشوف انا لا هتشوف غصب عنك قال الله يبصرونهم الملكين السائق والشهيد هيوريك بص شوف انت عملت ايه بص اسمع انت عملت قلت ايه بص شوف انت كنت بتروح فين كل شيء هتشوفه بعينيك كل اللي انت عملته وتصور انت ان انت كنت بتستخبى وبتدارى وبتتستر وناسي اول ما تشوف حاجه من دي تقول ايه هتقول ايه يا خرابي يا فضيحتي يا لاوي يا دي المصيبة السوداء كارثة يا حسرة يا ويلتا إلى آخره هذا صراخهم يوم يلقونه اللهم استرنا ولا تفضحنا اكرمنا ولا تهنا اللهم تب علينا وبدل سيئاتنا حسنات اللهم تب علينا وبدل سيئاتنا حسنات رب لا تخزنا يوم القيامة قنا عذابك يوم تبعث عبادك في وسط ال... النكد ده والكرب ده والفضايح دي في ناس جايين راكبين دخلوا تحت ظل عرش الرحمن اللهم اجعلنا منهم دخلوا تحت ظل عرش الرحمن ربنا أطعمهم الأرض القديمة دي يكفأها الجبار بيده فتكون قرصة يطعمها لأهل الموقف ويشرب من يد النبي محمد يا لله والله العظيم شيء شيء عجيب ان احيانا في وسط الكرب ده كله تشوف الناس دول الطيبين جاي راكب قعد في ظل عرش الرحمن كل من القرصة شرب من ايد سيدنا النبي وقاعد مع حبايبه فين في الموقف عجيب ان انا جبت الحتة دي الاول ودي مكانها الاخر المفروض نمشي الاول مع الناس اللي جاي مجرور على وشه قاعد يتفرج على ذنوبه ومعاصيه اجتمع الخلق كلهم ودنت الشمس من الرؤوس والجم العرق الناس الجاما من الناس من عرقه الى كعبيه ومنهم من عرقه الى ركبتيه ومنهم من عرقه الى حقويه وسطه ومنهم من عرقه الى ثدييه ومنهم من يلجمه العرق الجاما عارف اللي واقف في صفيحه ميه والعرق واصل لشفته السفلى وعمال ينزل ويطلع عرق العرق على قدر الذنوب والمعاصي والعمل ولك ان تتصور الان يا ترى يوميها هيبقى عرقك لحد فين اذا عرفت الان يا ترى ذنوبك وصلتك لحد فين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ناس في العرق وفي الشمس وشايفين بعينيهم في ناس في الظل فيبداوا يقولوا الله اشمعنا دول في الظل في ظل عرش الرحمن اشمعنا الناس اللي هناك دول في الظل نريد ظلا فيقال لهم انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشار كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين في ناس يا جماعه حقده حسده ما يحبش يشوف حد في نعمه ابدا وفي موقف يوم القيامه ده انا عايز اتكلم على مهلي وبالراحه عشان انقلكوا واحد واحد من اللي في الموقف كانك عايش بالظبط زي الدنيا هتلاقي في الموقف كل الناس دي موجوده كل القلوب دي موجوده كل كل النفوس دي موجوده كل العقول دي موجوده كل الانواع موجوده في الموقف فزي ما بقول لك كده في ناس قلوبها مليانه غل ما تحبش تشوف الناس في خير شاف دول قاعدين في ظل قال لا اشمعنا دول يعني هما دول احسن مننا ده انا عارفهم مش قال ايه اه, آه وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار قالوا كده قالوا لا ده دول مش دول اللي كنا بنسخر منهم ونستهزئ منهم هم دول ازاي يبقوا دول هنا كده لا ده دول كانوا منافقين انا دول كانوا بيركبوا الدين عشان مش عارف يعملوا ايه دول دول كانوا كانوا حقد قالوا طيب طيب طيب طيب روحوا في ظل هناك اهو فيجروا انطلقوا شوف كلمة ايه انطلقوا اجروا انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ظل له ثلاث شعب اجروا جري فيذهبون فإذا هو ظل يروحوا يلاقوا يلاقوه ظل جهنم ظل النار دخان خارج من النار ولك يا اخويا
انك تتصور ناس في ظل عرش ربنا وناس في ظل جهنم هؤلاء الحاقدون الحاسدون الباغون المتكبرون جري فإذا به في ظل جهنم والدخان اللي طالع من جهنم بيرمي شرر مش احيانا لما النار النار كده تشوف فرن بيفور كده تقوم يطلع منها ايه شراره انت بتشوف الشراره دي بس الشراره بتاع جهنم قد ايه كالقصر عارف القصر العيني زي البيت الضخم انها ترمي بشرر ايه كالقصر الشراره الواحده زي قد البيت امال الجمره من النار تبقى قد ايه انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر زي الجمال الصفر الضخمه الشراره الواحده ناس قاعده في ظل عرش الرب ولما نقول لك ظل في يوم دنت الشمس من الرؤوس وزي ما قلت لك بقت حرارة من غير نور الأرض أشرقت بنور ربها الشمس مش منورة الشمس مطفية وجمع الشمس والقمر إذا الشمس كورت أزيل ضوءها ملهاش نور الشمس مكورة مدورة منطفئة بس حرارة اللهم عاف كل مبتلى لو شفت مرة في حياتك أو تصورت وتخيلت آه، واحد مولعة في نار وبيجري أهو ده اللي في العرق مع الشمس وبيجري عرق غرقان في عرق والشمس قريبة وبيجري كأنه مولع نار ونفسه في حتة ظل مفيش وشايل على كتافه وإما راح وإما توجه الملاكين مش سايبينه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدعون عارف كلمة دع بتفكرني بكلمة زغد امشي مش انت اللي كنت بت بتقول كذا امشي مش انت اللي عملت كذا وكذا امشي فاكر ايام ما كنت بتشوف كذا وكذا امشي زغد من كل اتجاه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا في وسط هذه الأجواء تعالوا نشوف الناس الطيبين اللي في ظل العرش من دول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إمام يعني حاكم قائد إمام يعني مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إمام عادل الحاكم العادل ويا جماعة أسأل الله أن يعفو عني وعنكم سيبونا من سيادة الرئيس وسيادة الوزير وسيادة الأمير وسيادة المحافظ وسيادة ال- كل دول وخلينا فيك أنت أنت إمام في بيتك أنا قلت إن الرجل في البيت له وظيفتان القوامه على المراه والتربيه للولد انت عندك زوجه واولاد انت مسؤول قال الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته يعني بعد ما كان عمنا الشيخ العريس ده آه، مسؤول انه ينجي هتبص على مين كلكم عريس كان مسؤول ينجي نفسه بس لما تزوج بقى مسؤول عن انه ينجي اتنين نفسه وزوجته مسؤولة منه انه ينجيها من النار هو مسؤول انه يدخلها الجنة مسؤول مسؤولية مباشرة انها النهاردة لو عصت في ميزان سيئاته الولاية عشان كده احنا بنقول في الامر بالمعروف وتغيير المنكر ان الانسان أعلى مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر تغييره باليد ثم باللسان ثم بالقلب أنا في واحد في الشارع في إيده إزازة خمر أنا آخد منه إزازة خمر أكسرها فوق دماغه الكلام ده نتيجته إيه؟ لو هياخدوك في الاسم ويسجنوك ويقفلوا الجامع يبقى لا يجوز لأن تغيير المنكر ترتب عليه منكر أكبر منه ففي الحالة دي أنتقل للدرجة الأقل اللي هي باللسان اتق الله وحرام ولا يجوز وخاف من ربنا وأنا خايف عليك من النار كلام لطيف ما أقدرش أتكلم لأن هو شرس وفي إيده مطوة ولو كلمته هيغرزها ببطني يبقى هنكر بقلبي قلنا الواحد في بيته بقى يغير بإيده ولا بلسانه برجله انت في بيتك انت في سلطانك دخلت لقيت التلفزيون شغال غلط اعمل ايه ارميه من الشباك على بدون كلام بدون تردد دخلت لقيت ابني بيعصي ربنا اكسر له ايده اكسر له رجله هو كده دخلت لقيت مراتي بتعمل حاجه غلط بايدك ده بيتك وسلطانك وانت مسؤول ولو ما غيرتش في ميزان في ميزان سيئاتك ده كلام جد ربنا قال فعظوهن واهجروهن ها واضربوهن مش انا اللي بقول وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال علق الصوت بحيث يراه اهل البيت لازم يبقى متعلق عصايه خرزانه كرباج متعلق كل الناس شايفينه ساعه الواد ما يتكلم ها بس التهديد بالضرب نفسه ضرب ذلك واحنا بنقول دايما ان احنا ناخذ الخطوات العمليه التي امرنا الله بها فعظوهن افهم وعرف للمرحله الاولى كده غلط كده حرام كده لا يجوز الكلام ده ما يتعملش تاني انتهينا تاني مره اهدد واتوعد وارغي واثبت ثالث مره اخر الدواء الكي إمام عادل وانت في بيتك بقى تبقى رجل عادل كا كان يسوي بين أولاده في القبل لما يقبل ده يقبل ده يدي ده قرش يدي ده قرش سووا بين أولادكم في العطيه زي ما بيدي ده يدي ده يدي ده عدل واحيانا بقول ايه لما تبقى عيله طيبه وعيله راضيه المعاملات بين المسلمين تقوم على التراضي فادام الكل راضي خلاص المهم ان يبقى محدش يجي يوم القيامة يوقفك تعالى يابا انا ليا عندك بوسة قبلت اخويا وما قبلتنيش هيوقفك فضلا عن انه يقول لك ليا عندي جنيه امام عادل اثنين شاب نشأ في طاعة الله اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب شاب نشأ في طاعة الله شاب نشأ في عبادة ربنا نشأ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسده الشباب في زماننا حياتهم صعبة الله يكون في عون الشباب اللهم نجي شباب المسلمين من الفتن اللهم اهدهم اللهم اصرف عنا وعنهم اللهم اصلح لنا ولهم حياتنا اللهم اجمعنا واجمعهم على الصالحين من عبادك اللهم ابعد عنا وعنهم شياطين الانس والجن الشباب كنا ادينا درس طويل برضه في عدة مراحل اسمه ماذا يريد الشباب عايز كل واحد يجيب لي معاه ورقة مش كل واحد اللي عايز يجيب ورقة وكاتب لي فيها مشكلته بالتفصيل الممل بالتفصيل اكتب انا مشكلتي في عينيا قول كده انا مشكلتي الفلوس انا مشكلتي ابويا وامي انا مشكلتي مراتي انا مشكلتي الشغل انا مشكلة انا عايز انت ما وصلتش لربنا لحد دلوقتي ليه فلا اقتحم العقبة كل واحد مننا له في حياته عقبة كلكيعة هي الكلكيعة دي اللي مكتفاه مش عارف يوصل ايه مشكلتك اكتب لي بقى وانا هفرز الورق ده واقراه ان شاء الله كله بنفسي كلمه كلمه ونبدا ن- نجمع المشاكل دي ونشوف لها حلول واقعيه عايزين كلام واقعي مش كلام وهمي ولا كلام مثالي فضل الله عز وجل دعوتنا واقعية جدا هنقول لصاحب المشكلة مشكلته مادية أنا متكعبل في 2 3 4 مليون جنيه هقول لك وأنا مالي يا عم هو ده حل المشكلة الموضوع في ايه ايه مشكلتك في الحياة صحيح لو واحد قال انا مشكلتي 2 3 4 مليون جنيه انا مديون بيهم كنت لممهم وبشغلهم للناس ومش لاقيهم اعمل ايه هنقول له بقى ان سبب وقوعك في المشكلة دي حل السبب مش مش مشكلة ان احنا نت... مش هندفع لك ان شاء الله ولا يمكن ندفع لك آه، هنقول بس حلها سببها الأصلي الطمع إنك إنسان طماع وعمرك ما هتخرج من المشكلة دي طول ما أنت لسه طماع لسه طماع لسه راكب عربية ولسه مخبي حاجات أنت لسه طماع لسه قلبك وحش أنت لسه طماع لسه بتحب الدنيا وبتعشقها انت لسه بتحب نفسك اكتر من الناس كلها واكتر من ربنا هنحل كلام واقعي باذن الله تعالى شاب نشا في عباده الله هنأخر الشرح بقى لما نشوف مشكله ان انت والله انا بتحسر لما اشوف بعض الشباب ابوه وامه عملوا كل اللي يكفل له انه يبقى رجل صالح والاخر طلع مش صالح قال لي كده قال أ- اعمل ايه اكتر من كده دخلته مدرسه اسلاميه وجبت له محفظ قران وكل يوم بنعمل مشكله على صلاه الفجر واصحي وبيت لا فيه تلفزيون ولا نت اعمل ايه احنا بنقول ان بعض الناس اخذ بالاسباب فعلا وفسد الاولاد وبعض الناس ضيعه ابوه وامه احنا بناش عشان ما نظلمش الشباب ضيعته ظروفه فلذلك شاب نشأ في عبادة الله أنا بقول وبمنتهى الصراحة والوضوح أنه رغم كل الظروف المحيطة بالشباب من الفتن وسهولة, الش- وسهولة الذنوب والمعاصي إلا أن من يريد أن يطيع الله يستطيع صح ولا لا يقدر في وسط الفتن دي كلها اللي عايز يبقى عبد رباني يقدر يقدر وعندنا نماذج مشرفة من الشباب الطيب الطاهر الذين تجمعت واحتوشتهم الفتن وخرج منها طاهرا طيبا وأبدا لن يضيع الله من أقبل عليه من القوي الحافظ الناصر الهادي الكريم الله فقط تشبث ورجل قلبه معلق بالمساجد اللهم اجعلنا منهم صعبة دي صعبة دي ان الواحد يبقى قلبه معلق بالمساجد وخلي بالك يا ابني ما قالش المسجد ده قال ايه المساجد دايما تلاقيه راحته في المسجد وسعادته في المسجد شوف انسان قاعد دلوقتي عمال يقول هو الدرس ده هيخلص امتى الليله دي عايز يروح هو بيحب يقعد في البيت كان نفسي اكلمكم النهارده بس الوقت خلص عن فقر القلب احيانا كل واحد مننا له حته فقر يا ترى انت فقرك لايه زي ما قلت كده في واحد دايما مفتقر الى واحده في حياته واحد مفتقر للفلوس دايما عايز دايما معاه آلاف مغرقاه واحد مفتقر للحنية محتاج حد يطبطب عليه ويقول له كلام حلو واحد مفتقر لناس كتير حواليه عايز يبقى مشهور والناس بتحبه والناس بتجري وراه والناس تهتم بيه والناس تكرمه واحد مفتقر كل واحد جواه حتة فقر في واحد مفتقر بس إلى الله تقول له عايز ايه ربنا عايز ايه من ربنا ربنا طب انت حاسس انك محتاج ايه ربنا طب يعني اقدر اعمل لك ايه مش انت ربنا ده قلبه ما يرتاحش الا في الانس بالله لما يحس ان ربنا آواه آواه عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي في بداية الوحي ثلاث أربع أيام خرج بقى يطلع فوق الجبال لحد ما نزل عليه ما ودعك ربك قال وما قال صلى الله عليه وسلم حتة الفقر دي اللي جواك أحيانا تجد الإنسان ودي أرزاق دايما تلاقيه مفتقر لمصحف تلاقيه دايما يقول لك عايز أسمع قرآن نفسي أسمع قرآن بحب أسمع قرآن تلاقي واحد يقول أصلي أصلي سيبوني دلوقتي ابعدوا عني ويترمي في الأرض ساجد كل واحد جواه الحتة دي في ناس بقى الدنيا وناس لشهوات وناس لمعاصي وسيئات وناس لكبر وعتو في الارض وبطر وناس زي ما قلت لك كده محتاج ربنا وبس مش محتاج حاجه تاني ابدا رجل قلبه معلق بالمساجد هو عايز يبقى في الجامع حاسس ان بيت ربنا هو وطنه هو مأواه داخل المسجد لا لا تلاقيه جايب معاه شنطة وفيها أدوات نظافة وعمال يلف حوالين العواميد يمسح ال- الرف بتاع الرخام ده عشان ما يبقاش فيه طينه قاعد يمسح دخل دورة المية وجايب معاه النهاردة خمس ستة لتر فينيك وديتول وصابون وفوط ومناديل ودخل على دورة المية بتاع المسجد وقال له يا رب أنا بنظف بيتك نظف لي قلبي الشاهد إيه؟ قلبه معلق بالمساجد هو خارج من شغله الساعة اتنين وربع فاضل نص ساعة على العصر والنص ساعة ده يوصلني فين فين أقرب مسجد أقعد فيه النص ساعة ده أصلي العصر يا عم تصلي العصر إيه المحور هيقف خلينا نروح في يومك لا لا لا لا لا, لا, لا. العصر إلا العصر ويروح يقعد في جامع ويخرج من المسجد يتعرف على واحد ياخده يوصله بيتهم في نص ساعة ذلك تقدير العزيز العليم يعني انت هتضحي عشان ربنا وربنا يضيعك ابدا ابدا رجل قلبه معلق في المساجد ورج- ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه هنتفرق الليلة دي على الحتة دي الحب في الله أجمل شيء في الدنيا الحب في الله الواد أحمد ده هو واد تعبان وعمال يروح ويجي ولكن أنا بحبه في الله والله العظيم لو سألتني أنت بتحبه ليه؟ أقول لك والله ما أعرف يعني هو من وجهة من وجهة نظري الشخصية ما فيش حاجة تتحب بس أنا ما أعرفش بحبه وخلاص لله اللي جمع بينه وبينه مين بس يعني زول كده له قريبي وله من سني ولا احنا جيران ولا بيني وبينه معامله ولا انا م- بينا وبين بعض صهر وزواج ونسب ولا في شغل بيزنس مع بعض خالص مش اي حاجه في الدنيا تربطني بيه الا بحبه في الله وزي ما وزي ما بقول لك كده لو سالتني طب انت بتحبه ليه؟ بتحب فيه ايه؟ بحبه في الله مسلم نفس الشيء ممكن يكون كلكم من حو... مع حسن الظن يعني ها يقول لك أ- أ- انا بحب محمد حسين يعقوب طب بتحبه ليه بتحب فيه ايه ده بيزعق بتحب فيه ايه ده بيقولوا متشدد ده ده, ده متزمت ده ده ده ده ده فكره منغلق جدا بتحبه ليه لله زي ما قلت لهم هو انا بوزع شوكولاته فيش حاجه انا ما بعملش حاجه تحببك فيا بالعكس انا احيانا ببقى م... يعني بخليك تزعل مني بس عشان خايف عليك عشان بحبك انا بشد عليك علشان تروح الجنه نعم
ولو حلقت دقنك تاني هقوم اضربك انا متفق معاه ما يحلقهاش تاني وحلقها برضه مفيش فايده صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم انا بقول ايه هو ده الحب في الله الحب في الله ملوش سبب غير الله انت بتحبه لاجل الله بس وتشهد ربنا كده تقول له يا رب لولا انت انا ما احبش الراجل ده بس انا بحبه ليك انت وزي ما قلت لكم ان اللي يقول لك بقى بيزعق متشدد متعصب منغلق مش عارف ايه كل الكلام ده قول عشان ايه لا لا عشان يعني انا كل ده عشان ايه عشان اوصلك الجنه مش اكتر يعني كل اللي احنا بنعمله الشد ده عشان ايه عشان انا اديك انا بحاول انجيك من النار ما انا ممكن زي ما بيقولوا اعمل لك البحر طحينه زي ما بيعملوا واضحك عليك واقول لك يعني صلي الفجر مرتين كفايه من الاسبوع في الجامع و- وخمس مرات في البيت بس صلي صلي مرتين في الجامع طب واذا جيت انت بقى نمت يوم عن الفجر ومت في اليوم ده وقابلت ربنا كافر لأن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر يبقى أنا ضحكت عليك خدعتك خنتك لما بقول لك ان صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم لان انا بعمل ب- ب- ب- بختار لك الاحوط في دينك اللي يدخلك الجنة هو ده الحب مش بيحبك اللي يوديك جهنم مش بيحبك مش بيحبك اللي يخدعك في دينك ويختار لك اللي يريحك مش بيحبك اللي بيحبك اللي يحوط عليك زي ما سيدنا النبي قال ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم فانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيها الشاهد رجلان تحابا في الله اجمل شيء في الدنيا الحب في الله ما فيش مصلحه بحبك حتى ولو اذيتني وشتمتني وضربتني وكذبت علي برضه بحبك ليه لان انا بحبك مش عشان مصلحتي ده انا بحبك لكونك مسلم تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انت تزعم امامي انك تحب الله وانا احبك لذلك وتركت باطنك لله رجلان ها؟ تحابا في الله عايزين دلوقتي كده حلوه الحته بتاعت زمان دي ها انك تبص على يمينك كده وتقول للي على يمينك انا بحبك في الله واللي على شمالك قول له انا بحبك في الله وانا بحبكم كلكم في الله اه حبوا بعض الحياه بالحب شو بقول لك إيه، احنا قاعدين هنا كده إيه، مفيش بينا حاجه غير الحب في الله هذا الامان الدفء شوف انا عرقان ازاي والجو متلج الدفء العاطفي الدفء العاطفي الحب والحنو وجمال الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء يعني مش هحبك اكتر كل ما تديني ولا تدعي لي ولا تقرب لي ولا تحضني ولا ت- مش عارف تظهر حفاوتك بيا ولا تخدمني لا لا لا لا لا, لا. كل ده ملوش علاقه بالحب في الله الحب في الله انا بحبك ولا بيزيد ولا بيزيد مع الطاعه وينقص مع المعصيه لو شفتك مطيع اكتر احبك اكتر لو شفتك بتعصي ربنا ينقص حبك في قلبي اكتر كلما تعصي الله رجلان تحابا في الله شوف بقى في وسط الجو ال- الرهيب ده الشمس تدنو من الرؤوس والعرق يلجم الناس و ال- ال- أتت النار لها سبعون ألف زمام مع كل على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها جرا تكاد تتفلت منهم وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ في الجو ده في ظل عرش الرحمن بدي انك تحب اخوك في الله حبه بقى تحب اخوك المسلم في الله تحب اخوك الموحد في الله تحب اخوك السني في الله أحبكم في الله وهذه ليلة الحب فبيتوا ليلتكم في حب الله هذا هو طريق النجاة إخوتي أسأل الله جل جلاله آه، أن يجعل جمعنا هذا في سوق الجنة اللهم اجمعنا في سوق الجنة مع النبي محمد وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هنا مدرسة الربانية